بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اديكم موضوع عن الرجاء بعنوان حملتني احنا عنوان مؤتمرنا لاجلهم يعني احنا عايشين رساله مشغولين بخلاص الناس وربنا عاوزنا ننور ونملح في الارض ونكسب نفوس ولاجلهم اقدس انا ذاتي كل واحد يصلي اكتر يصوم اكتر يصلح في نفسه عشان يكسب ناس اكتر وربنا يسوع من اجلنا نزل تجسد مات قبر قام كل اللي عمله من اجلنا الدور علينا نعمل حاجات كتير عشان تقنع الناس يحبوا ربنا ويقربوا من ربنا لازم تبقى مستمتع بعلاقتك بربنا تصوروا واحد بيقول لواحد تعالى الكنيسة ده هيزهقوك زهق هيطلعوا عينيك هتصوم صيامات توجع بطنك وهتصلي صلوات تخليك مش طايق نفسك وحد يعمل كده طبعا كده مش ممكن حد يجي الكنيسة انما تصوروا واحد بيقول لواحد ما تيجي الكنيسة وتقرب من ربنا هتلاقي نفسك عايش في سلام وفرحان وحاسس ان ربنا شايلك من على الارض شيل والدنيا ماشية لوحدها وفي الاخر كمان تروح السماء انهي ممكن يكسب تاني يكسب لانه بيعرض عرض مقنع مغري ساعات واحنا بنقدم الكلام عن ربنا بنقدمه بطريقة زي ما قال المسيح تحملون الناس ايه احمالا عسرة الحمل بينما احنا في الصلاة بنقول سهل لنا طريق التقوى ربنا يسوع له المجد ليه الناس خرجت وراه للبحر وللجبل وكانوا ينسوا الاكل ويقعدوا معاه ساعات يسمعوا كلامه كلامه حلو مفرح كلامه مريح كلامه مشجع كلامه بيدي امل اذا لازم عشان الانسان يكسب نفوس يبقى عنده رجاء ويعلم الناس الرجاء يدي الرجاء للناس لانه الكتاب بيقول لاننا بالرجاء خلصنا من غير رجاء مفيش خلاص لو الواحد فقد الامل طب يجي الكنيسه ليه ويصوم ليه ويعترف ليه ما خلاص بقى مفيش فايده لكن احنا دايما عايشين على رجاء من المعاني الجميلة اللي تخلي الواحد عنده رجاء التعبير اللي قاله العهد القديم You lift me up حملتني في أيوب 30 آية كده عجباني بتقول إيه مع إن أيوب ده يا عيني من أكتر الشخصيات اللي شافت المر مش كده إنما مرة في صلاته كده قال له حملتني أركبتني الريح وزوبتني تشوها الإنجليش بتاعها أوضح شوية You lift me up to the wind and cause me to ride on it خلتني أسوق الريح يعني أركب فوقيها but you spoil my success لكن مع كده ضيعت علي نجاحي أو ضيعت علي فرحتي يعني إيه هنشوف معناه إيه أيوب كان عنده مشاعر متضاربة كان بيحب ربنا قوي بس حاسس ان ربنا زي اللي غدر بيه زي اللي قلب عليه ما كانش متوقع من ربنا كده فجأة يخسر بيته وعياله وصحته ومراته وكل حاجة فكان صعبان عليه من ربنا قال له انت كنت شايلني كنت مريحني كنت مفرحني كانت حياتي جميلة وسهلة كان كل حاجة فيها ماشية وفجأة لقيت نفسي وكأنك رمتني في الهواء You spoiled my success ضيعت علي فرحة كل النجاحات فرحة العيال وفرحة النجاح وفرحة الفلوس وفرحة كل ده راح إنما أنتوا عارفين رجع تاني أيوب قال له أشكرك وفي الآخر انتصر وقال له لا أنا هرجع تاني عيل وتشيلني زي الأول تعالوا نعيش مع معنى كلمة حملتني قبل ما ادخل في الشعور ده تعالوا نقرا النص اللي قاله ايوب قال له إليك أصرخ فما تستجيب لي ساعات الواحد يحس كده ان السماء قفلت في وشه يتكلم مهما يتكلم كأن ربنا مش سامعه أقوم فما تنتبه إلي يعني بقوم وأصلي بس أنت مش باصص عليا تحولت إلى جاف من نحوي طبعا ده واحد متعود على ربنا فعارف ان ربنا حنين فقال له انت ليه نشفت كده ليه بقيت جاف من ناحيتي انا ما كنتش واخد عليك كده انا متعود عليك طيب بقدرك يد بقدرة يدك تضطهدني يعني هو انا قدك بقى انت باقتدارك ده تضطهدني انا هروح فين فيك طيب حملتني يعني كنت شايلني أركبتني الريح يعني كنت مدلعني آخر دلع وبعدين ذوبتني تشوها وزي اللي رزعتني على الأرض رزع كده ما تزعلوش ده أيوب اللي بيقول أنا عارف إن أنا بتكلم براحتي بس أيوب كان بياخد راحته لأني أعلم أنك إلى الموت تعيدني وإلى بيت معاد كل حي قال له ما أنا عارف آخرتها ما أنا في الآخر هغمض عيني وأمشي صعبان عليا زعلان لاني ما كنتش متوقع منك كده ومش فاهمك ليه عملت فيا ده كله ولكن في الخراب الا يمد يدا في البليه الا يستغيث عليها يعني ايه هو انا مسموح لي وانا في الخراب ده والبلوه دي استغيث اقول لك رجعني تاني للدلع بتاع زمان ينفع اقول لك كده ألم أبكي لمن عصر يومه يعني ده أنا كان بيصعب عليا لما ألاقي واحد عايش في العسر يعني متضايق كنت ببكي معاه ألم تكتئب نفسي على المسكين يعني أنا كان بيصعب عليا الغلابة أنا عمري ما كان قلبي ناشف ليه عملت فيه ده كله حينما ترجيت الخير جاء الشر وانتظرت النور فجاء الدجى إذا حتى القديسين الكبار ساعات يجي لهم وقت كده الدنيا تقفل في وشهم ويبقوا مش فاهمين ربنا يا رب انت زعلان طب انا عملت ايه هو ليه كل حاجة قفلت كده ليه التجارب نازلة ورا بعض ليه الدنيا ضلمت جامد كده انت كنت شايلني في وقت انا دقت العز دقت الدلع لكن ذوبتني تشوها يعني كأنك ايه قلبت عليا خالص سؤال بقى هو الانسان وقت التجربة بيحس بايه انه متساب وربنا تركه ولا متشال شوفوا بقى كلنا وقت التجارب او وقت الضيقات لازم يجي لنا مرحله كده نحس ان ربنا سابنا معلش دي مرحله بتعدي على الكل زي ما الايه بتقول لحيظه تركتك وبمراحم عظيمه اجمعك بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظه وباحسان ابدي ارحمك قال وليك الرب إذا لما الواحد بيدخل في تجربة بيجي له وقت يحس إن ربنا مش موجود أو ربنا رفع إيده أو ربنا سابه للشيطان أو ربنا زعلان معاه وبعدين تيجي لحظة تاني يحس إن ربنا بياخده في حضنه وبيطبطب عليه وبيقول له ما تزعلش وأنا معاك طبيعة التجارب كده مش ممكن تبقى تجربة وتفضل متشال على طول لا اسمها تجربة فبدل تجربة أو ضيقة لازم فيها وجع ولازم فيها هزة نفسية فاكرين التلاميذ لما دخلوا البحر كانوا بيغرقوا وكانوا مرعوبين وكان عندهم سؤال هو زعلان مننا هو سايبنا نغرق هو احنا عملنا حاجة غلط هو ايه اللي حصل في الدنيا وفين لما ظهر المسيح ماشي على المية وفين لما البحر هدي ورجعوا تاني متشالين عشان كده واحد زي داود في المزمور يقول له إلى متى تنساني كل النسيان خلي بالكم الآيات دي لا تمثل عقيدة عارفين ليه هل في عقيدة بتقول أن ربنا بينسى لا حاشا طبعا مفيش حاجة اسمها كده إنما دي اسمها إيه ده شعور ده شكوى ده تعب لكن هي في حد ذاتها لا يؤخذ منها عقيدة ده إنسان حاسس بكده إحساسه كده زي إلهي إلهي لماذا تركتني هل الله يترك متألم حاشا لكن ده إحساس المتألم فداود بيقول له أنت نسيني نسيتني إلى متى تحجب وجهك عني هل ربنا بيعمل وشه كده لا ربنا عينه كده على طول بس ده إحساس إلى متى أجعل هموما في نفسي يعني ده وجع جوايا وحزنا في قلبي إلى متى يرتفع عدوي علي ليه سايبني أتذل ليه الشيطان بيدوس عليا انظر واستجب لي لئلا أنام نوم الموت لئلا يقول عدوي إني قويت عليه أرجع لكلمة حملتني لأن الكلمة دي هي اللي شغلاني ونفسي أوصل لكم إحساس حلو يعني إيه الواحد ربنا شايله you lift me up شايلك زي العيل كده جربت تشيل طفل من على الأرض وتلاقيه بيضحك أو ربنا بيعمل معاك كده إنه يشيلك من على الأرض شيل كده لحسن رجلك تتخبط بس أنت مش بتحس بدي كتير قال له حملتني أركبتني الريح ساعات الواحد يقول له رب هو الريح دي مش هتقف هي التجربة دي مش هتنتهي والبحر ده مش هيهدى أبدا فربنا يجي يقول لك إيه وهو لازم يهدى طب إيه رأيك خلي الريح شديدة وأركبك فوقيها مرة خادم قال لي أنا رحت ديزني لاند وبقيت ألعب الألعاب المرعبة في في في البلاد دي في العاب كده ايه تاخدك لغايه السماء وترزعك لغايه الارض وحاجات مرعبه بجد انا بخاف اتفرج عليها اساسا مش اركب انا ما بركبش لكن مجرد انك تتفرج قلبك يقع لانها حاجات مخيفه انما الخادم ده كان دمه خفيف قال لي انا طول الوقت عمال اتفرج على ربنا اللي يشيلنا لفوق خالص ويسيبنا في الهواء وبعدين ما يحصلش حاجه وحشه ما هي الملاهي كده في الاخر تطلع سليم برضه والناس بقى ايه جماعة الامريكان دول مجانين بالحاجات دي يقعدوا على ايه يرفعوا ايديهم ويضحكوا طبعا تبقى انت ماسك في الحديد اللي قصادك مرعوب واللي جنبك رافع ايده يعني بيتحدى الخطر ويضحك بس هو الخادم قال لي انا بقى كان المنظر ده عاجبني لان ربنا عاوزنا نرفع ايدينا ونضحك هيحصل ايه يعني خلي الريح تاخدنا لفوق وتنزلنا لتحت مش هيحصل حاجه وحشه ايه اللي هيحصل هو اذا كان بتوع الملاهي ظابطينها محدش يموت ومحدش يتعور طب يبقى ربنا سايب الدنيا ماشيه كده وخلاص يبقى حتى لو الريح ما وقفتش امان برضه خير بس في اللحظه اللي واحد مرعوب جدا وبيصرخ اللي جنبه قاعد بيضحك ومبسوط يبقى ربنا عاوزنا ايه وقت الضيقات ترفع ايديك وتبقى فرحان ما تصوتش ما تصرخش لانه هتعدي زي ما عدت غيرها وفي الاخر التجربه هتعدي وبعد ما التجربه تعدي حضرتك نفسك هتعدي يعني ايه يا التجربه تخلص يا انت عمرك هيخلص بس في الحالتين مفيش مشاكل لانك هتطلع من الارض على السماء طب التجربة على الأرض خلصت يبقى هتكمل على الأرض برضه متشال والدنيا أمان التأرجح مع الريح دي حالة أي إنسان مجرب إنه يطلع في لحظة يقول ربنا معايا ومش هيسيبني وبعدها بساعة هو سابني ولا إيه ما أنت يا ابني لسه بتقول ربنا معايا هي دي طبيعة ال ال ضعف الإيمان إن الواحد يتشكك ويرجع يثبت وبعدين يتشكك وبعدين يرجع يثبت ده اللي حصل مع ايوب ايوب جاله وقت قال له انا مصدق انك عارف بتعمل ايه الرب اعطى الرب اخذ ليكن اسم الرب مباركا وبعد شويه قال له ايه اللي حصل ايه اللي انت عملته ده انت بتخاصمني ولا ايه انت عاوز تطلعني غلطان وبس لا مالكش حق في اللي عملته ورجع يلخبط وبعدين رجع تاني يقول له لا بس انت عارف بتعمل ايه برضه من أصعب الأمور اللي تعدي على أي واحد مجرب السؤال بتاع ليه أنا بالذات واي مي تسمعوها بقى من الناس المجربة مرة واحد كان دخلوا عليه في بلد موتوا كل أهله فبرضه جالي يسأل اشمعنى أنا ما شباب كتير عايشين مع أهاليهم وإخواتهم ليه أشوف كل عيلتي بتموت قصادي ليه الذل ده بنت تاني تقول ليه أنا يعتدى عليا كطفلة ما في أطفال عاشوا طفولة طبيعية ليه أنا أتعرض لده شابة تاني يجي لها cancer وهي عشرين سنة فتقول why me أنا يعني بنت عادية مش بعمل حاجة وحشة كان ممكن أتعلم وأتجوز وأجيب عيال و... ليه أنا يحصل لي ده كله من الحاجات الصعبة في التجارب إحساس هو هو أنا بالذات ليه مغضوب عليا يعني بيبقى إحساس صعب على فكرة ربنا مش قصده إنه يغضب لا ده التجارب دي بتيجي ساعات للقديسين الكبار عشان كده كان أيوب بيستفسر يقول له هو أنت شايفني وحش ليه طب أنا كنت حنين على الناس التعبان ألم أبكي لمن عصر يومه يعني اللي كنت أشوفه في ترابل كنت ببكي معاه ألم تكتئب نفسي على المسكين يعني أنا كنت بحزن مع الشخص الغلبان فكان بالأولى أنا بالذات ما يحصليش كل ده أنا مش أوحش واحد يا رب هو أنت مش فاكر لي أي حاجة كويسة عشان بتعمل فيا ده كله أنا كنت رحيم بالناس طب مش تبقى رحيم عليا كل دي أفكار بتعدي على الإنسان لما يدخل في تجربة وبعدين قال له زي شلتني شلتني شلتني وفجأة شوهتني يعني حالة عكس الحالة خالص خدت منك دلع قد كده وخدت منك حتة علقة ما بقتش فاهمك ليه بتعمل فيا كده ذوبتني تشوها أظن وأنتوا سامعيني كده في ناس حاسة بالإحساس ده إنه عدى عليها أيام حاسة إن ربنا متوصي بيها قوي متوصي بيها حلو ومتوصي بيها وحش ساعات ربنا يعمل كده كأب عارف بيعمل إيه فيديك مكافآت وهدايا ما تستاهلهاش خالص وما تتوقعهاش خالص وبرضه ساعات يجيب لك شوية تجارب وضيقات لا تتوقعها ولا تقول كمان استاهلها حملتني هل ده معناه ان كل نجاح وراء اللهم اجعله خير لحسن يقلب غم لا مش شرط برضه لانه في ناس بتخاف من النجاح تقول لك ده نذير التجربه بدل جت حاجه حلوه يبقى في مصيبه وراها لا يا حبيبي ربنا مش قصد كده لا هو ملوش مواعيد ربنا هو ممكن يجيب نجاح وراه نجاح وممكن تبقى مصيبه وراها مصيبه بس في الاخر هتفضل قاعده حمل تاني هو لا هيسيبك في دي ولا هيسيبك في دي ربنا في الضيقات بيبقى عاوز يوصلنا لحاجة احنا مش فاهمينها اسهل حاجة على ربنا يخلي حياتنا سهلة هتغلبوا حاجة دي هتكلفوا ايه بلاش امراض بلاش حوادث بلاش ظلم بلاش مشاكل خلي فيه فلوس كتير خلي فيه صحة كويسة دي هتتعبوا في حاجة دي تتعبوش سهل قوي على ربنا يدلع ولاده بس ربنا لما بيدلع عياله لما أخذة بيطلعوا مش متربيين فربنا ما ينفعش معاه كده ربنا يهمه قوي ينظف جوه فيطبطب يطبطب يطبطب وبعدين ايه يشك شكه كده عشان جوه بقى يبقى خلي بالكم ان ربنا يفرق معاه النجاح الداخلي الانتصار الداخلي الانجازات الخارجيه دي سهله انك تنجح وان الناس تحبك وانك تجيب فلوس وان العيال تتجوز ماشي لكن الاهم عند ربنا قلبك نضف ولا لسه تعبير حملتني ده اتقال كتير في الانجيل قالوا في خروج 19 قال انتم رايتم ما صنعت بالمصريين انا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الي انتوا عارفين كانوا زمان يعتقدوا ان النسر اقوى طائر ولغايه دلوقتي يعتبر من اقوى الطيور يعني وجناح النسر قوي قوي يعني يشيل ويقال ان في عالم النسور بيحصل حاجه بعض انواع النسور النسر يعمل العش بتاعه في راس جبل ما يحطش على شجر ولا نخل ابد غير العصافير العاديه فعش النسر يبقى على راس جبل وبعدين يجي فجاه يدلق العش واللي جواه كتاكيت صغيره فرخان فراخ نسر يعني فالفراخ تطير من فوق الجبل تصرخ فماما نسر النسر الام يعني تنزل جنبهم وتتفرج عليهم وهم بيصرخوا في الهوا وتفضل بصلهم وهم باصين لها وطبعا هم مستغربين ايه ماما المرعبه دي ايه اللي افترى ده يعني ما مت... ايه اللي بتعمليه هي ماما نسر مستنيه ايه مستنيه ان كل فرخه تحرك جناحاتها ما هي بتعرف تطير بس ما جربتش قبل كده فتلاقوا فرخه نسر ناصحه شويه تعمل كده جربت لقت نفسها بتطير خلاص مفيش مشكله فرخه نسر بقى غشيمه زي حالتنا تفضل تصرخ وبس طب خلاص دي هتتكسر على الارض دي تيجي قبل الارض كده ب 20 30 متر تلاقي النسر فرش السجاده بتاعته الجناح وقعوا كلهم على الجناح ما يحصل لهمش حاجه وتطير وتطلع تاني لغايه العش وتركب العش وتقعدهم في العش بس في فرخه طارت في نسر طار اسبوع كده ومن غير ميعاد وتدلق العش تاني ويبتدوا ينزلوا تاني يصرخوا في الهواء وهي تفضل تتفرج يطلع واحد تاني ابتدى يستنصح ويفكر بيحرك جناح كويس طب واللي ما بيفكرش خالص ملحوقة الجناح يشيل تشيل وتطلع تاني تفضل كده اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع لغاية ما ايه كل الفراخ تتعلم الطيران ساعتها خلاص فاهمين المعنى يعني ايه حملتكم على اجنحة النسور يعني كنت عاوزكم تعرفوا حتى لو دلقت العش ده مش معناه ان انا قصدكم تموتوا ولا قصد تتعوروا انا قصد ايه تطيروا يبقى قصد ربنا مش يجرحنا ولا يعذبنا قصد ان احنا روحيا نكتشف ان احنا نسور ما هو النسر رمز للمسيح خلي بالكم عنوان انجيل يوحنا النسر فاحنا كلنا نسور زي ابونا السماوي يقول يرفعون اجنحه كالنسور منتظر الرب يجددون قوه يرفعون اجنحه كالنسور يمشون ولا يتعبون يجرون ولا يعيون فربنا عاوز تكتشف ان جواك نسر قوي ملك الطيور قادر على الطيران بس انت واخد على الصويت وخلاص تصرخ وخلاص يطول باله تجربة ورا تجربة ورا تجربة لغاية ما تقول له خلاص فهمت طرت خلاص مش فارق معايا مش بخاف هيحصل لي ايه مش هيحصل لي حاجة ما انا بعرف اطير في الاخر طبعا لما عدوا في سينا شعب اسرائيل شافوا الموت بعينيهم كتير شافوا العطش وشافوا الجوع وشافوا عماليق انما كل ده ما حصل لهمش حاجه كان ربنا حاميهم ليه لانه بيقول انا حملتكم على اجنحه النسور اللي ياكد الكلام ده ما جاء في سفر التثنيه بصوا بقى موسى زي اللي عالم طيور عالم طيور فاهم النسور فقال كلام جميل قوي قال وجده في ارض قفر في خلاء مستوحش خرب احاط به لاحظه وصانه كحدقه عينه ده بيتكلم عن رعاية ربنا لشعبه كما يحرك النسر عشه هذا اللي كنت بحكيها دلوقتي وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي أركبه أدي حملتني على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر يعني بقى يعمل له معجزات بقى يطلع له مية من صخرة بقى يأكله من حاجة مسكرة حلوة في الصحراء كل ده معجزات لأن هو شايله شيل إذا ربنا بيقول لنا أنا شايلكم يا أولاد شايلكم حتى في المرض أنا شايل حتى في الظلم حتى في السجن حتى في العوز حتى في الفقر ربنا بيبقى شايلنا شيل والواحد مش راضي يفهم الحكاية دي بس بيجي وقت ايه يحرك عشه يعني يمتحننا كده الدنيا تتلخبط معلش ده وقت اختبار بس مش هيحصل حاجة ولو فشلت في الامتحان مش هيحصل حاجة ربنا برضه هيلم وراك يبسط جناحيه ويأخذها ويحملها يبقى دايما في نجاة أختم وأقول بقى نحتاج يا أحبائي نعيش معنى حملتني اللي قالها المسيح كذا مرة أركبتني على مرتفعات الأرض أو أركبتني على الريح يعني يا رب أنت بتعاملني ب- بامتياز كده بتشيلني شيل وبتمشيني فوق الدنيا دي كلها الإنسان المسيحي اللي عنده إيمان ما بيخافش من حاجة أبدا هيحصل إيه؟ إيه اللي ممكن يحصل في الدنيا؟ وفي حاجة بتحصل من ورا ربنا من ذا الذي قال و- فكان والرب لم يأمر إن كان الله معنا فمن علينا لو الواحد عنده إيمان يحس إنه متشال وبدل ما تشال يبقى مفيش حاجة تخوف فكر نفسك في لحظة ألمك إنك محمول حتى لو الألم مخلص أذكر مرة كنت قاعد مع شخص مع- مقعد مشلول بقاله سنين فبقال له أنت بتزعل من ربنا بقول له كده قال لي مرة زعلت منه إنما أغلب الوقت بقول له أنت متوصي بيا ومدلعني وشايلني وكل حاجة في حياتي سهلة أقول له بس أنت مش بتمشي قال لي معلش بس أنا سعيد أكتر من اللي بيمشوا قلت له أنت مش متجوز ومش بتاكل عادي ومش هو قال لي لا أنا فرحان أكتر من الناس العادية لأني دايما شايف ربنا شايلني ومدبر حالي يبقى في لحظة الوجع أو الضيقة افتكر إنه ربنا شايلك كلكم اللي جابوا عيال لما يكون العيل سخن الوقت ده بيبقى فيه حنان زيادة فيه اهتمام زيادة فيه دلع زيادة لأنه مريض طيب أنت في حالة مرضك تأكد أن ربنا حنين عليك أكتر من أي وقت فكر نفسك أنت محمول بالأكتر لما الحكاية بتشد يعني لما الظلم يزيد او الضيقه تزيد اعرف ان ربنا قريب اكتر من العادي هو امتى حصل زلزال جوه سجن مش لما بولس اتسجن واتظلم واتضرب شاف زلزال والسجن اتفتح امتى بطرس شاف ملاك بيطلعه ويسوقه خطوه خطوه مش لما كان مسجون امتى التلات فتية اتمتعوا برؤية المسيح مش لما كانوا جوه النار امتى دانيال داء الملائكة وقال أرسل ملاكه ليسد أفواه الأسود مش لما كان في الجب إذا مع الضيقة الشديدة توقع أن ربنا قريب قوي وواضح قوي فخليك متوقع وخليك فرحان وخليك مستعد أنك تشوفه انت كمان لما ربنا بيشيلك بتقدر تشيل نفسك وتشيل غيرك يعني ايه ما تقعش بقى في التجربة ما تستسلمش للحزن ما, ما تنهارش ما تقعش في الشك شد حيلك بقى حرك جناحك صدق ان ربنا بيعمل خير صدق ان اللي بيحصل معاك هو طريقك للسماء وانه من غير كده مش هتوصل للسماء وان ربنا لو بيضيق عليك ده بيضيق عليك عشانك مش عشان ينتقم منك توصل انك انت في ضيقك تحمل ضيقات الاخرين يعني في زمن الاستشهاد كان دايما يبقى في واحد مسجون جوه السجن يدخلوا عليه اللي هيستشهده يقعد يصبرهم يا اخي ده انت نفسك معرض للاستشهاد لكن هو اللي يقوم بتصبيرهم فربنا بيشجع الانسان المجرب فيسند المجربين فتلاقي نفسك في ضيقتك تعين المتضايقين افتكر القاعدة ب- اللي بتقول الوجع لازم ينتهي أي وجع لازم له نهاية لأن الوجع ده مش غرض ربنا الوجع ده أو الألم ده حاجة مؤقتة خفت ضيقتنا الوقتية فأي وجع له نهاية المرض له نهاية الظلم له نهاية ال- آم، الاضطهاد له نهاية إنما في الآخر قصاد الوجع في بركات بلا حدود تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي خلينا نرنم مع أيوب فكرة حملتني وأركبتني الريح يعني دوقتني حاجة ما كنتش أحلم إن أنا أدوقها دخلت في ضيقة شديدة لكن متعتني بيك ودوقتني ان انا اكون فوق الدنيا كلها وحاسس بالسماء والدنيا تحت رجليا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين